السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما تناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى موضوع قد يصنف أنه هو موضوع تاريخي ولكنه تمس إليه الحاجة في ظل وجود دعاوى كاذبة في أمر تاريخ مصر ما قبل الفتح الإسلامي في الواقع ان احنا ابتداء لابد من التأكيد على ان نظرية الحق التاريخي هذه نظرية ساقطة شرعا وهي حتى بموازينهم وموازين القانون الدولي ساقطة حق التاريخي زعمه اليهود في أرض فلسطين ولو تذكرتم لما تكلمنا على تاريخ الصراع مع اليهود والنصارى والروم عبر خمسة عشر قرنا من الزمان وتكلمنا على القضية الفلسطينية المعاصرة ذكرنا الحماية البريطانية على فلسطين وعد بلفور اللي كانت بريطانيا بتحاول بيه انها توجد ذريعة قانونية لوجود اليهود في ارض فلسطين يعني بمعنى ان اليهود اللي هم اخترعوا نظرية الحق التاريخي لم يستولوا ويسطوا على فلسطين بها وحدها بل كان في مساندة معها من بريطانيا لتحاول أن توجد مسوغ قانوني ان السلطة الحاكمة اللي هي الانتداب البريطاني او الحماية البريطانية على فلسطين اعطت وعد لليهود انهم يسكنوا ارض فلسطين على اعتبار ان ده في صالح الاثنين كان بريطانيا بتزعم انذاك اليهود شعب بلا وطن زي ما كانوا بيقولوا ايه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض يعني الارض فلسطين دي حرام بور و... ومش لاقي حد يستصلحها ونحو ذلك واليهود بيعرفوا في الزراعة و و و ومش لاقيين وطن نحط دول نجيب دول هنا فده كانت الذريعة وإلا فلما قامت عصبة الأمم لم تنظر إلى التاريخ نظرت إلى الواقع وإلا لو كان كده كان يبقى الهنود الحمر أولى بأمريكا فما قامت عصبة الأمم وبعدها انقلبت عصبة الأمم للأمم المتحدة والعبرة بالواقع وقت نشوء هذا النظام اللي يسموه نظام العالم إسرائيل تعتبر استثناء وحيد تقريبا من قضية الحق من هذا الأمر إنها جت في فلسطين بما ادعته من الحق التاريخي مع أنها لم تأتي بالحق التاريخي المجرد الآن ما يسمون أنفسهم بأقبة المهجر أو غيرهم بيحاولوا يحاكوا نفس الكلام ويقولوا ان لهم حق تاريخي في مصر هم مين بيقولوا نحن الاقباط طب يعني ايه كلمة اقباط هم كده الاقباط دي عندهم جنس ووطن ودين وكل حاجة والكلام ده لا يستقيم لا في ميزان لو قلنا بنتكلم على الأديان ولا في كلام على الأجناس ولا في كلام على النظم السياسية هذا كله لم يكن له وجود كما يزعمون آه الكلام ده مش معناه ان احنا لو افترضنا جدلا ان كان في مصر قبل الفتح الاسلامي جنس ما وان الجنس ده لم يسلم كله ثم جاء هجرات اسلاميه لهذا البلد فصارت هذه الهجرات عددها اكثر لا يعني حتى لو الحالة كده هيبقى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه دين الله تبارك وتعالى لابد وأن يعم الأرض كلها هنرجع تاني لنظرية إذا أنتم بتعطوا لأنفسكم حق لا تعطوا لسائر الأديان لأن دين الإسلام حق وسائر الأديان باطل وكل واحد بيعتقد أن دينه هو الحق نقول له لابد ما هو احنا مش ممكن أبدا مثلا لما يبقى واحد في ناس بتقول ان واحد زائد واحد يساوي اتنين وناس بتقول واحد زائد واحد يساوي واحد ما ينفعش ابدا نقول خلاص كل واحد حر لا ما ينفعش في دي نقول كل واحد حر في انه آه يعتقد ما يشاء ثم يظن نفسه انه على الحق او انه يخلي الناس كلها على قدم المساواة معاه لا الاسلام هو الحق وما عداه هو الباطل عايزين يناقشوا دي يناقشوها هم دايما يفرون من مناقشة هذه القضية ولو ناقشوها يناقشوها من طرف واحد لا احنا معاهم لغاية المباهلة المناظرة طب ما حدش اقنع الثاني المباهلة ندعو ان الله تبارك وتعالى يعجل بهلاك الظالمين هذه المباهلة باهل بها النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها اليهود والنصارى فنكسوا عنها فاحنا بندعوهم إلى المناظرة لو كانت القضية هل أين الحق وأين الباطل وعلى أي الأمر بالنسبة لمصر ليس كذلك احنا لو افترضنا جدلا ان في بلد عايش فيها ناس و جاه جاه الفتح الإسلامي فكل الناس اللي عايشة في البلد دي لم تسلم أو معظمهم لم يسلم ودخلها المسلمون وفتحها المسلمون صارت بلدا إسلامية لابد أن يعلوها حكم الإسلام والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يمكن أن نرجع إلى هذا التاريخ الذي يوجد لكن الأمر بالنسبة لمصر ليس كذلك بالمرة وطبعا يعني دايما التاريخ بالذات تاريخ العصور القديمة دي مادة دراسية غير مشوقة وبالتالي بتجد في جهل كبير جدا بالتاريخ وبيستغل الأعداء هذا الجهل بالتاريخ نحاول نلخص كده تاريخ مصر كما هو موجود تقريبا في كل كتب التاريخ كل كتب التاريخ اللي كتبها مسلمين واللي كتبها سواء التي كتبها مسلمون أو التي كتبها النصارى أو نحو ذلك التاريخ في الدنيا كلها بيتكتب بتاريخ الدول أي العصور السياسية وبالتالي تاريخ مصر ليس في ما يسمى بالحقبة القبطية اللي دخلت التاريخ دلوقتي رغما عن كتاب التاريخ ما فيش في تاريخ مصر حاجة اسمه كده تاريخ مصر بيقسموه ثلاث عصور العصر الفرعوني آه وبتوع التاريخ بيقولوا ان هو بيبدا من 3200 قبل الميلاد من سنه 3200 قبل الميلاد ان ده قبلها كان في آه سيطره الهكسوس او نحو ذلك الى استيلاء الاسكندر الاكبر على مصر سنه 333 قبل الميلاد باستيلاء الاسكندر الأكبر على مصر دخلت مصر العصر الذي يسمى بالعصر اليوناني والعصر اليوناني ملتحم بالعصر الروماني وبالتالي دايما علماء التاريخ بيسموهم على بعض كده العصر اليوناني والروماني ويبدأ من سنة 333 قبل الميلاد اللي هو تاريخ استيلاء الاسكندر الأكبر على مصر إلى سنة 641 ميلادية الموافقة لسنة 20 هجرية التي استنارت فيها مصر بالإسلام هذا العصر اليوناني والروماني بينقسم للعصر اليوناني وبيسموه العصر البطلمي ودوت بيمتد حتى سنة 31 قبل الميلاد والعصر الروماني اللي بيبتدي من سنة 31 قبل الميلاد إلى الفتح الإسلامي ثم بعد ذلك العصر الإسلامي من سنة 641 ميلادية حتى الآن فالعصر السياسي الذي كان موجود في مصر قبل الفتح الإسلامي والنظام السياسي الذي أسقطه الفتح الإسلامي هو النظام الروماني بإجماع المؤرخين فين أين يوجد في تاريخ مصر حقبة تسمى حقبة أما, أما حتى مش مكسوفين يقولوا عليها عصر لأن العصور بتبقى عصور سياسية فبيقولوا ده المرحلة اللي دخل فيها دين النصارى في مصر أثناء حكم الرومان فده لا يعد أن يكون أحد التغيرات الدينية التي حصلت في مصر في عصر يسمى العصر الروماني والكلام ده كله من باب العلم بالشيء كما ذكرنا يعني هو ملوش حكم ولكن لما يجي إنسان يستند إلى حجة ساقطة هي عندنا ساقطة لأننا نقول أن الأرض لا يورثها من يشاء هي في النظام العالمي ساقطة لأن النظام العالمي ما اعترفش بالتاريخ القديم ومع ذلك يكون كاذب في هذه الحجة الساقطة ده يبقى أمر يعني سقوط فوق سقوط فما فيش هنا التاريخ بيقول أن العصر الروماني أن جيش المسلمين إنما قاتل الرومان وإن مصر كانت محكومة بالرومان وإن الحروب كانت حروب بين المسلمين والرومان بالإجماع كان الجيش الإسلامي يواجه جيش الرومان فدلوقتي المخالف اللي بيدعي ان هم زي ما بيقولوا اصحاب البلد الاصليين قدامه حل من اتنين في قضية قضية ان الحرب كانت بين المسلمين والرومان اما انه يقول ان سكان مصر من غير الرومان سواء كانوا اسمهم قبط او غيره كما سيأتي تفصيل التركيبة العرقية لسكان مصر ابان الفتح الإسلامي يا إما هؤلاء السكان كانوا يرون أن حكم المسلمين أفضل لهم من حكم الرومان وده الكلام اللي بيقولوه في كتب التاريخ والكلام اللي حتى الآن أقول حتى الآن لأن الأمور بتتغير حتى الآن هو الموقف الرسمي للكنيسة المصرية في كتاب تاريخ الأمة القبطية اللي هو من إصداراته من إن المص... إن أقباط مصر زي ما هم بيسموهم رحبوا بالفتح الإسلامي لما عرفوه من عدل المسلمين وهربا من جحيم الرومان طب ليه ليه كان في جحيم بين الرومان والأقباط رغم إن هي الرومان في الوقت ده كانوا نصارى لاختلاف الملة بين الأرثوذكس والكاثوليك بالإضافة لاعتبارات سياسية أخرى من فرض الضرائب إلى غيره يبقى إذا القضية هنا إن حاجة من الاثنين ما حدش يقدر ينازع إن الحرب كانت بين المسلمين والرومان فإما أن سكان مصر كانوا يرحبون بانتصار المسلمين على الرومان وإما أنهم الاحتمال الثاني إما أنهم كانوا من سقط المتاع لا هم أصحاب بلد ولا حاجة مش عايزين ما يهمهمش مين اللي يحكم يتقاتل يتقاتل الفريقين اللي ينتصر هيؤدي له الجزية وحكاية الجزية دي قديمة جدا والرومان كانوا بيفرضوا جزية باهظة على سكان مصر والمسلمين فقدوا لما فتحوها فرضوا جزية أخف بكثير أيا ما يكن هو هيبقى قدامه حل من اثنين يا يقول إن سكان مصر رحبوا بالفتح الإسلامي وطبعا يعني غني عن الذكر إن الفتح الإسلامي كما هو كان حاصل قبل ما يجي الفتح الإسلامي مصر وكان الفتح الإسلامي في بلاد العراق وفي بلاد الشام إن الفتح الإسلامي جاء ليحكم وهم رحبوا به تحت هذا الشرط ده بالاحتمال ده رحبوا بفتح جاء ليحكم وقالوا لا ده يبقى افضل لنا من الرومان طيب فيما بعد 1400 سنة تتغير الامور ويقولوا لا لا لا ده كان احتلال يبقى هذا من ال يعني ال الفجور في الخصومة ويعني عدم حتى الخجل من النفس ده احتمال الاحتمال الثاني ان هم اصلا لا يعني كانوا خارج الحسابات بالمرة فما يقدروش يقولوا ان هم كانوا اصحاب بلد او غير ذلك فاذا سواء على الاحتمال ده او على الاحتمال ده الفتح الاسلامي لمصر كان يقاتل الرومان في ظل حياد تام من سكان مصر فهذا الحياد لا يفسر ولا سيما وان الحرب كانت لصالح المسلمين من أول ما دخلوا من الجبهة الشرقية من سيناء لغاية ما فتحوا الأسكندرية كان الانتصار تلو الانتصار لصالح المسلمين فهذا الحياد قد يفسر بأنه ترحيب بدخول المسلمين مصر وقد يفسر بأنه لا مبالاة وعلى كلا الاحتمالين ما ينفعش حد يتكلم بالذات بعد 1400 سنة يقول لا ده كان ها هنا شعب إلى غير ذلك طيب لو أظن ده يبقى كافي جدا في إثبات أن المسلمين انتزعوا مصر من الرومان ويبقى ما فيش حد تاني من حقه يتكلم في المسألة ولكن لنتنزل في المناقشة أكثر بعد ما أثبتنا أن سكان مصر إما كانوا مرحبين وإما كانوا محايدين بشأن انتصار المسلمين على الرومان هل سكان مصر كان آه يعني كانوا على هذه الملة النصرانية واستمروا عليها وجاء الفتح الإسلامي بعدد كبير فانقلبت الأغلبية في مصر مسلمة هم الأول قلنا ما لهمش أنهم بيتكلموا في حاجة سواء كان لو كان حد لسه موجود من هؤلاء في وقت كان في ترحيب بدخول الفتح الإسلامي لكن هل بالفعل ان الحاصل ان هو كان هناك سكان مصر تمسكوا بدينهم وجي عليهم العرب بعد الفتح فبقوا اكثر منهم طبعا لو انك نظرت الان بعد تطور وسائل الحياة ولما الدنيا بتتطور بتتطور لصالح تعمير الصحراء أما المناطق ال ال ال الزراعية المعتمدة على الأنهار أو الأمطار الغزيرة فهي مأهولة بالسكان دائما وأبدا فإذا المتصور أن الكثافة السكانية للجزيرة العربية الآن أكثر بكثير مما كانت عليه في عصر الفتوحات الإسلامية طب وإلى الآن ما زالت الكثافة السكانية للجزيرة العربية أقل بكثير جدا من الكثافة السكانية لمصر فكيف يمكن لأهل الجزيرة إن هم يجوا لبلد زي مصر وفيه استقرار سكاني ضارب لآلاف السنين ويبقوا أكتر منهم في وقت كانت الفتوح الإسلامية تتحرك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا والجيوش اللي فتحت مصر كملت وراحت فتحت باقي شمال افريقيا فاين اذا آه هذه المكاثره المدعاه في الواقع لما نرجع تاني ونقول سكان مصر كانوا محايدين الى ان تم الفتح الاسلامي فلا بد مع ذلك ان نقول ان معظم سكان مصر بعد الفتح الاسلامي دخلوا في الاسلام وأن هذه الأكثرية الأغلبية المسلمة في مصر اللي هي حسب آخر تعداد للسكان من جهة أمريكية ودي المفاجأة مركز بايو الأمريكي للدراسات بيقول ان نسبة المسلمين في مصر 95% وان نسبة كل الاقليات الدينية الاخرى في مصر خمسة أربعة من عشرة في المية وطبعا كان الإحصاءات السكانية من في عصر الاحتلال البريطاني لمصر كانت بتقدر عدد النصارى بستة أو سبعة في المية فلما رحل الاحتلال وبدأ النصارى يقولوا المواطنة والحكومات بتقول المواطنة فالحكومات تقول العدد التعداد تعدادهم 6% يقولوا لا ده انتوا كده ده مش مواطنة عشان مواطنة لازم تخلونا 10% كده يعني يقولوا يعني لازم يزيفوا الأرقام لا الدولة تتعمد إخفاء الإحصائيات الدولة تتعمد إظهارنا أقلية أكثر مما ينبغي فامتنعت الدولة عن إعلان نسب فهم راحوا بقى إيه ستة سبعة ثمانية عشرة عشرين كده فهم آخر كلام عندهم يعني ده والله أعلم يعني لو استنينا شوية هيبقوا كام هم 20% فيما يزعمون لا الا الا الا هنا عندنا مركز دراسات امريكي بيقول لا هم 5% كل الكلام ده برضه ما يفرقش احنا عندنا قواعد لمعامله اهل الذمه لا تتغير بطيب هم خمسة ولا عشرة ولكن احنا بنقول في تزييف للتاريخ في تزييف للواقع وهذا التزييف بيستثمر في محاولة الضغط النفسي أو نحو ذلك لا في, في الواقع إن لا يمكن أبدا تصور إن, إن في بلد مصر مصر كثافته السكانية عالية عبر التاريخ إنه ممكن نقول إن سكانه في وقت من الأوقات فضلوا زي ما هم على دين ما وليكن زي ما هم بيزعموا النصرانية وإن جالهم هجرات من مناطق صحراوية لغاية ما بقوا دول 5% ودول 95% يعني ده أمر في ولا حتى لو دول 20 ودول 80 عمرها ما تيجي أبدا آه طيب يبقى إذا القضية هنا ولكن خلينا الأول برضو نفصل بين الكلام على العرق الأعراق اللي كانت موجودة في مصر وبين الديانات ان كما ذكرنا هم لما بيقولوا العهد العصر القبطي ما تعرفش هم بيتكلموا على دين ولا عرق ولا نظام سياسي فاحنا خلصنا الكلام على النظام السياسي وان النظام السياسي في مصر قبل الفتح الاسلامي كان الحكم الروماني وان الفتح الاسلامي انتزع مصر من ايدي الرومان وان من باب يعني نوع من استباق الاحداث وكنا هنيجي لها تاني ان بعد الفتح الاسلامي اسلم معظم اهل مصر ولا يوجد تفسير ولا يوجد تفسير لأن يكون المسلمون أغلبية وبهذه الأغلبية الواضحة جدا إلا أن أهل البلد قد أسلموا كما ذكر طيب تعال نشوف الأول نتكلم بقى على الأعراق اللي كانت موجودة في مصر قبل الفتح الإسلامي هم بيقولوا ان احنا ان هم الاقباط هم سكان مصر الاصليين وهكذا من الناحية العرقية الناحية العرقية معلوم ان حسب التاريخ اللي قلناه اقدم عرق هم الفراعنة اقدم عرق من الاعراق اللي سكنت مصر الفراعنة والفراعنة دلوقتي طبعا في ابحاث باستخدام الحامض النووي ونحو ذلك لمحاولة تتبع الهجرات البشرية في التاريخ القديم وفي دراسات بترجع للمخطوطات و... كل ده بيؤكد ان بلاد يعني الدراسات كأنها بتلتقي على ان الفراعنة جزء من جنس سكن جزء كبير من شمال افريقيا ليشمل مصر وليبيا ويمتد جنوبا إلى السودان والحبشة والصومال وإن إلى الآن لو بصيت لصور الفراعنة وصور القبائل الموجودة في هذه البلاد اللي هي متوطنة فيها منذ ألاف السنين تجد الصفات الخلقية متقاربة جدا المهم أن الفراعنة دول جنس كان ساكن في هذه المنطقة هل يوجد الآن ده بمجرد النظر كده من سكان مصر من يشبه ملامح الفراعنة أو ملامح سكان السودان أو الحبشة أو نحو ذلك لن تجد إلا سكان النوبة وبالتالي العرق المصري الخالص تقريبا لا وجود له إلا في سكان النوبة أو سكان سيوة سكان سيوة البعض بيقولوا انهم اصلهم من البربر والبعض يقول انهم اصلهم من الفراعنه ولعل ان هو في بعضهم كده وبعضهم كده. واذا قلنا ان الجنس العرق اللي هو يعتبر من حيث النسب فرعوني خالص هم سكان النوبه فهم الان من حيث الدين مسلمون بنسبه 100%. يعني يقولوا سكان البلد الاصليين نقول لهم يعني إن كان للأمر ده اعتبار فأهل البلد الأصليين كلهم مسلمين كلهم أسلموا لما دخل الفتح الإسلامي وهم إلى الآن كلهم ذلك واحد من بتوع أقباط الماجر بيقول إن هم ال- آه هم آه هم أصحاب البلد الأصليين هم مين ال- بيسميهم الأقباط أصحاب البلد الأصليين يقول ولا يشاركهم في ذلك إلا سكان النوب ولكن بدخول النوبيين إلى الإسلام فقدوا انتمائهم للوطن يعني ازاي طب, طب ما هم هو آه، هنيجي نشوف آه، سكان م- مصر كانت وثنيه من حيث الدين والنصارى اللي فيها انتقلوا من الوثنيه الى النصرانيه فقدوا انتمائهم للوطن يعني اذا القضيه هي لا مفيش قاعده المهم هي نوع من ال ال الارهاب الفكري ومج- ووضع اي ذرائع ل آه، يعني آه، اثاره القلاء في واقع الامر والا فلم يعتدي عليهم احد ولم آه، ي- يطالب بطردهم من البلد احد هم العكس بقى يقول لك اطردوا الغزاة العرب طب، آه، في حاجه في غايه العجب المهم ان آه، لو هنيجي نتكلم على العرق الفرعوني الخالص دول سكان النوبه طب ال ال العرق الاخر الاكثر انتشارا واللي هم بيسموه الاقباط ده في واقع الامر عرق خليط من العرق الفرعوني والعرق اليوناني لان الاسكندر ما كان بيفتح البلاد كان بيفتحها على انها يعني الاسكندر لعل اثاره في اسكندريه او في مصر عموما اثار تدل على انه اعتبر ان هذا جزء لا يتجزا من بلاده ما لم يتعامل معها بعقليه الاحتلال ب... ب... لا بل بعقليه ان هذه جزء من بلاده فحصل هجرات يونانيه الى مصر وحصل امتزاج عالي جدا بين الاختلاط في الاعراق والانساب بين اليونانيين والمصريين وذلك تجد اللي هم اللي بيقولوا عليه العرق القبطي فعلا هتلاقي فيه بعض الصفات الوراثيه بمجرد الشكل الامر يتضح ولون البشره الكلام ده كله هتلاقي انه فعلا ده آه، يعتبر خليط بين ال- آه، آه، ال- اليونانيين والمصريين بل اسم القبط نفسه اسم يوناني وهذا لما جاهم اليونانيين مصر وجدوا آه، ان آه، احد الالهه اللي كان مشهور كان اسمه تاح وكان المعبد بتاعه بيسمى هات كا بتاح وهم بنطقوها آه، آه، ايجيبتوس فصار هي دي الكلمه اللي اليونان اطلقوها على بلاد مصر بلاد القبط او بلاد معبد الاله بتاح ده اصل ايه كلمه القبط واللي وضعها آه، اليونانيين آه، يعني مصر آه، بلد ب- ب- بتجذب آه، الناس الى استوطانها الى استيطانها بالذات قديما يعني يمكن دلوقتي يقول لك في مشاكل في في التقنيه في مستوى الرفاهيه ولكن قديما وجود ال ال النيل والخ- وخصوبه الارض واعتدال المناخ ده كانت اقصى ما يتمناه المرء قديما يعني ما كانش محتاج بالاضافه لكده رو- يعني ما كانش في امور محتاجها مش لاقيها يعني دلوقتي يمكن يقولوا الطرق والمواصلات و- لا فكان آه، بالتالي في اجناس كثيره جدا في مصر ولم يوجد آه، نقاء عرقي الا عند النوبيين كما هو معروف وان ال- القبط آه، او من يسمى بالعرق القبطي آه، كان آه، في معظمه آه، او يمثله آه، بدرجه كبيره اختلاط بين الفراعنه واليونانيين لكن كان في عرق اخر في مصر لا علاقه له بالفراعنه وكان عرق خالص وهو العرق العربي آه، ال- آه، بيحاولوا دايما يقولوا ان العرب وجودهم في مصر ابتدا بالفتح الاسلامي لا العرب وجودهم في مصر سابق على الفتح الاسلامي بكثير سكان الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه من الاعراب كلهم عرب من الجزيره العربيه عارفين انسابهم الى الان ويحفظونها ومعظمهم لم ياتي مع الفتح الاسلامي معظمهم كان سابق على ذلك وجاء عن طريق الهجرة من اليمن إلى الحبشة ومن الحبشة إلى مصر وقلنا أن كان في ارتباط وثيق بين الحبشة ومصر قديما آه وكتب التاريخ بتذكر مواجهات بين الأعراب وبين الرومان قبل الفتح الإسلامي في الواقع آه أن ال- آه، مسألة تاريخ ال- الحقبة ديت احنا ربما ذكرنا آه، ما تقدم من مقدمات على الحالة السياسية وعلى آه، الأعراق لكن لو حبينا نرجع للتاريخ في المرحلة ديت آه، في يعني مرجع يعتبر مرجع رئيس في المسألة ومؤلفه نصراني اسمه اسكندر وصفي والكتاب اسمه المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية وهو بيحكي عن ال ال ال ال القتال الشرس اللي كان بيدور بين الأعراب وبين كل من يحاول أن يدخل إلى مناطق نفوذهم سواء من الرومان أو من الأقباط وده مذكور عنده فإذا كان عندنا عرق تاني في مصر وهو عرق الإيه؟ الأعراب وهذا العرق عرق آه عرق آه عربي خالص لا علاقة له بالفراعنة وبالتالي بنقول قبل الفتح الإسلامي كان عندنا في مصر أربعة أعراق العرق اللي هم لو قلنا عايزين نشوف مين أصحاب البلد الأصليين آه، أهل النوبة وهم الآن مسلمون عن بكرة أبيه العرق الثاني اللي هم أسماهم اليونانيين بالقبط آه، وهؤلاء آه، غالبا خليط بين الفراعنة واليونانيين العرق الثالث الأعراب ودول كان لهم تواجد في صحراء مصر الشرقية والغربية وهؤلاء آه، عرب وهؤلاء أسلموا بعد ذلك أيضا عن بكرة أبيه وهناك أقليات أخرى كالجالية اليونانية الخالصة ومو يعني كان في يونان آه، لم يختلطوا بالمصريين آه، والجالية اليهودية كان في جالية يهودية كبيرة آه، طبعا اليهود هاجروا من مصر مع موسى عليه السلام ولكن رجعوا إليها تاني بعد سقوط آه، ال- بيت المقدس ورجعوا إليها ربما على فترات آه، بعد الأزمات اللي تعرضوا لها من بعد زمن نبي الله داود كان في هجرات هجرات متتابعة آه، لليهود يبقى إذا من الناحية العرقية آه، ال- ما ما كانش في عرق آه، يعني غالب ولو قلنا لو عايزين نرجع للأعراق هنقول أقدم عرق هم آه، أهل النوبة وهم الآن مسلمون يقول لك لا بلاش دول يعني هات قبل كده بشوية طب أنت هيختار هو الحق التاريخي لا هو راضي بالواقع ولا هو راضي بالتاريخ القديم هو عايز الحتة مرحلة ما يقول لا هم دول ومع إن إيه لما نيجي دول أسلموا أيضا كما سيأتي طيب يبقى إذا الأعراق دي كانوا قبل دخول النصرانية مصر كانوا وثنيين ثم منهم من بقى على وثنيته ومنهم من دخل في النصرانية فلما جاء الإسلام أسلم الوثنيون وأسلم معظم النصارى ولو قال لا الوثنيين بس اللي اسلموا نقول خلاص يبقى ده اعتراف ان النصارى اقليه طول عمرهم آه، يعني ان هم ما جيش ما جاش وقت بقى وقت بقى هم ايه اكثريه آه طيب أو طبعا هم بيقول لك ايه آه ساعات لما نقول لهم لما نيجي بقى للناحيه الدينيه دي الناحيه العرقيه آه، ساعات يقولوا لا ده أهل مصر كانوا نصارى كلهم وده كذب كان فيهم وثنيين وكان الوثنيين كما سيأتي يتنازعون مع النصارى يعني ما تقدرش تقول دول أغلب ولا دول طيب مش مشكلة نقول كانوا نصارى وأسلموا ولكن لا ما أسلموش نقول طب إزاي تحول المسلمون إلى أكثرية حكاية الهجرة العربية دي ما تنفعش لك لا إنما أسلم فقراء النصارى هربا من الجزية ده, ده نوع من الحيدة بمعنى إيه عايز يعترف بأن معظم النصارى أسلموا وده اللي عمل أكثرية لكن في ذات الوقت يلتف على الأمر بأن هذا الإسلام لم يكن عن قناعة قالوا لا لو احنا ما يعني بعد ما يعترف ان معظم النصارى اسلموا نقول له مستحيل يكونوا اسلموا هربا من الجزية ليه لان المسلمين ما كانش بيفرضوا الجزية على الفقراء يبقى اللي ما كانش معاه يدفع الجزية ما كانش بيتاخد منه ماشي الأمر الثاني إن الجزية كانت بتدفع للرومان وكان معاها تعذيب وتنكيل وحديد ونار وزيت مغلي وقال لك صمد النصارى أمام عقيدتهم عن اختلاف مذهبي بينهم وبين الايه وبين ال... فصمدوا في اختلاف مذهبي رغم الجزية ورغم التعذيب ورغم التنكيل ولما جه الجزية فقط دخلوا من أجلها كلام متناقض كلام متناقض الأمر الآخر لو رجعنا لكتاب اسكندر وصفي اللي ذكرناه وهو بيحكي عن تاريخ دخول النصرانية إلى مصر قال أن معظم فقراء مصر دخلوا في النصرانية طمعا في ملكوت الرب وبقي الأثرياء على وثنيته طبعا دين النصارى حتى المحرف أقل كفرا وضلالا من الوثنية لكن لو جينا بنحكي تاريخ هو ده التاريخ الفقراء دخلوا طمعا في الجنة يسمون ملكوت كما وعدهم النصارى دعاة النصرانية وبقي الأثرياء يعني إذا مقتضى الكلام ده إن عامة النصارى وقت الفتح الإسلامي كانوا إيه؟ كانوا فقراء طب ما كانش في منهم أغنياء؟ آه كان في منهم أغنياء اللي هم اليونانيين الخلص يعني اليونانيين كان منهم إيه؟ أثرياء وهم في ذات الوقت نصارى لكن في مصر كان وده شيء طبيعي الأغنياء تمسكوا بدينهم كان دينهم الوثنية وقالوا نتركه ليه لما يعني هم كانوا على الوثنية وما وجدوش يعني كطبيعة الأغنياء عادة إن هم بيقاوموا تغيير ما هم عليه بينما الفقراء كانوا أكثر قابلية للاستماع لا سيما إذا عرفنا أن دين النصرانية بصورته اللي دخل بها مصر ما يختلفش كتير عن الوثنية فمن الصعب جدا أن هو يقدر على انتزاع دين الفروق بينهم ما هياش كبيرة يبقى إذا دي القضية فنقول عشان نعرف تفصيل الأمر بالنسبة لتطور الأحوال الدينية بعد ما اتكلمنا على الحالة السياسية والحالة العرقية وديانة كل عرق عايزين نعرف كل عرق من هذه الأعراق وقت دخول الإسلام كان ديانته إيه وعمل إيه عمل إيه لما دخل الإسلام الأول إزاي دخلت النصرانية في مصر دخلت على يد مرقس الملقب عندهم بالقديس صاحب الإنجيل مشهور وده دخل مصر سنة 51 ابتداء يعني خلينا نتسامح أقصى تسامح ممكن في الحساب من سنة 50 لسنة 640 أقل من 600 سنة دي الحقبة النصرانية أو الحقبة القبطية لما بيتكلموا عليها بعد 1400 سنة من استقرار الإسلام في مصر جاي يقول ده احنا كنا أصحاب البلد الأصليين الوثنية كانت في مصر ما شاء الله لها أن تكون وجات النصرانية لو قلت من أول يوم دخلت فيه مع أن أول يوم ده كانت لسه خالص لغاية آخر يوم جل سواء بقى هيقول لك العرب كثروهم الفترة دي من 50 ل 640 أقل من 600 سنة دي كل اللي بيقول لك بذلك أصبحت البلد فيما يزعمون ملكها بعد أنت لما تيجي تدخل بعمق هتلاقي لا مش 600 سنة ولا حاجة ده هو لما دخل مرقس لم يقبل الناس على هذا الدين لغاية سنة 331 يعني انت احذف كل الكلام ده وتقول البداية سنة ايه 331 طبعا مرقس اتكلمنا عليه قبل كده ان هو احد دعاة نصرانية بولس بولس صرح في رسائله وده موجود عندهم ان هو معاه الانجيل مؤتمن عليه مش هيظهره فبديل لكده اوعز الى مرقس انه يكتب قصه عيسى عليه السلام فسمي انجيلا وتنقل الناس بعد كده فمرقس احد تلاميذ المذهب مذهب بولس وهو مذهب قرر ارضاء الجميع فقرر ارضاء اليهود فحذف يعني ما يتعلق ببراءة مريم عليها السلام لم يسمح بأنه يتكتب في الإنجيل وقلنا دليل براءتها الوحيد هو كلام عيسى عليه السلام في المهد حاول يتقرب للوثنيين بأنه يغلو في شخص عيسى عليه السلام ويصوره كما لو كان أحد آلهة الرومان فكان دي البذرة الغلو اللي وضعها بولس وبعد كده وضعها مرقص وفضل الغلو ده يتسرب تدريجيا لغاية ما جه فيلسوف اسمه أفلوطين من فلاسفة الأسكندرية وده دارس الفلسفة اليونانية القديمة والفلسفة المصرية وسافر إلى الهند وصاغ عقيدة هي نسيج من العقائد المصرية اليونانية الهندية القديمة ولكن من خلال شخص عيسى عليه السلام ثم جاء شماس في الأسكندرية يسمى أثناثيوس وصاغ هذا الكلام على أنه عقيدة دينية في ذات الوقت اللي كان أيضا هناك شخص آخر يسمى أغسطين صاغ نفس الكلام تقريبا وفي نزاع بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية مين غش من مين لكن ايا ما يكن ان الدنيا بذرة وضعها بولس ثم مرقس ثم وبذرة بولس كمل عليها أغسطين وبذرة مرقس كمل عليها أثناسيوس أو قبل منه أفلوطين لغاية ما خرجوا بعقيدة متكاملة بتتكلم عن التثليث واستعارت الثالوث المصري يبقى عقيدة التسليف عقيدة مصرية وثنية طبعا الكتابات الكنسية بتعترف تماما بأن في تسليف مصري لكن بيقعدوا يقولوا فروق كده يعني أن أن هما الثالوث ما اسموش الأب والابن والروح القدس أو ما ما اسموش عيسى لكن هي في الواقع نقل مصدر فانتشر الدين ده طبعا كان هناك اضطهاد لكل من يسمى نصراني او مسيحي بغض النظر هو بيؤمن بعقيدة بولس ولا بعقيدة مرقس ولا فكان في اضطهاد عام من الوثنيين من الرو من الرومان الوثنيين لكل من يؤمن بهذا الدين ولأنهم كانوا بيعتبروا هذا الدين أحد أديان اليهود والرومان كانوا بيعادوا اليهود بعد ما انقلبوا عليهم بعد رفع عيسى عليه السلام انقلب اليهود على الرومان في بيت المقدس وكانوا وهو معروف ان عيسى عليه السلام احد انبياء بني اسرائيل ودعوه وكانت الاناجيل حتى ذلك الوقت بتتكلم على وما زال فيها الى الان كقول عيسى عليه السلام الى طريق الامم لا تمضوا قوله انما ارسلت الى خراف بني اسرائيل الضاله الى اخر ايه هذا الكلام اللي يؤكد ان رساله عيسى عليه السلام هي موجهه الى بني إسرائيل كان الرومان يفهمون ذلك جيدا وكانوا بيضطهدوا هذه الديانة اضطهاد كبير ولكن يبدو حدث قدر من التراخي في مواجهة النصرانية فأعطى هذا فرصة لكي تظهر أن هناك خلاف في العقائد فظهر في في مصر وفي الاسكندريه خصوصا صراع كبير بين اثناسيوس وبين اريوس رحمه الله وأريوس هذا كان أسقف أثناسيوس كان شماس يعني حتى أريوس بوفق المراتب الدينية عندهم كان أعلى مرتبة دينية وكان يقول بعقيدة التوحيد يقول أن عيسى عليه السلام بشر فصار هنا صراع اللي كان كله في متعرض لاضطهاد وبطش وتنكيل ما كانش فيه فرصة يبان كان كله مع بعضه على أنهم أتباع إيه؟ عيسى عليه السلام فلما بدأ يظهر قدر من ال ال المناقشة ونحو ذلك وكان عقيدة الموحدين أكثر انتشارا في الموطن الأصلي لدعوة عيسى عليه السلام في بلاد الشام وكانت مصر وأوروبا على عقيدة بولس وتلامذته أو كان هذا هو الظاهر فيها ولكن لما وجد أريوس وظهرت دعوته وكان على هذه الرتبة الدينية العالية بدأ يعني يصير مشاجرات فرفع أثناسيوس والكنيسة المثلثة التي تعتقد عقيدة التثليث رفعوا أمرهم إلى قسطنطين رفعوا أمرهم إلى الإمبراطور الروماني قسطنطين ومن عجيب الأمر إن هم يرضوا به حكم وهو وثني وده يدل على أنهم كانوا متأكدين إن دينهم سيكون أكثر قبولا لديه وإن البصمات اليونانية والوثنية الموجودة في في دينهم في غاية الوضوح وبالتالي هم ارتضوا قسطنطين حكم وكان ذلك في مجمع نيقي نيقية سنة 325 ميلادية وفيها اختار قسطنطين الوثني عقيدة أثناسيوس ومن معه واعتبر ان هذا هو الدين الرسمي للنصارى ما لم يعتبره هو الدين الرسمي للايه للامبراطوريه ولكن امر بانه اتباع هذه المله يرجعوا الى هؤلاء الناس ونهى اريوس ومن معه على ان يظهروا دينهم ولكن هذا لم يحصل ويبدو ان حصل نوع من الاستحسان من قسطنطين لهذا الدين حتى ان هو جه في سنه 331 واصدر قرار بمنع اضطهاد النصارى والسماح لهم بالتواجد العلني ويقال ان هو تنصر في هذه السنه او بعدها او قبلها المهم انه تحول هذا الدين فيما بعد يعني سنه 331 رفع الحظر عن هذه الديانه ثم بعدها تحول هذا الى ان هو يصير المذهب الرسمي للامبراطوريه الرومانيه يبقى اذا تاريخ النصرانية في مصر لو هيتكلم على حقبة قبطية كما يقول أو حقبة كان فيها هذا الدين هو دين الأغلبية لا ما يبقى يبتدي يتكلم أن الدعوة العلنية والظهور العلني لهذا الدين في مجتمع وثني بدأ سنة 331 واحنا عندنا الفتح الإسلامي 641 أدي 300 سنة اللي بيتكلم فيه يبقى ده ولسه ده, ده كانت الايه البدايه طيب في الواقع التاريخ بيسجل ان الدوله الرومانيه كانت مفرطه في استخدام البطش والتنكيل بمن دخل دين النصارى وده طبيعه الرومان دائما ولكن ماذا حدث لما الامبراطوريه تحولت الى دين النصرانيه الجنود الرومان على دين ملوكهم طب سكان مصر منهم وثنيون ودول كانوا الأغلبية حتى ذلك التاريخ بلا نزاع والنصارى اللي لسه الإمبراطورية بدأ تعتمد إيه دينهم كدين قام النصارى بمذابح وحشية ضد الوثنيين بنكرر تاني دين النصارى حتى الدين المحرف أقل كفرا من دين الوثنيين ولكن احنا بنحكي التاريخ من حيث يكون تاريخ لم يكن عندهم دعوة لمحبة ولا لسلام ولا دعوة بالحسنى ولا نوع من المناظرة والمجادلة لأن هو في النهاية عارف أن الدين اللي معاه مأخوذ من دين الوثني فمش عارف يقنع الوثنيين سيب دين أبائك وأجدادك لدين هو منحول منه وبلا برهان ولا بينة ولا كتاب من عند الله فصار هناك مذابح عظيمة جدا وأيضا في الكتاب كتاب اسكندر وصفي ذكر شيء من ذلك لعل أكثرها يعني حضورا في ذاكرة الناس وهي ليست أبشع جرائمهم ولكن لارتباطها بشخصية تمت للثقافة اليونانية بصلة صارت حاضرة دائما في أذهان المثقفين المعاصرين وهو حادثة قتل الفيلسوفة اليونانية هيباتيا وهذه فيلسوفة كانت تدرس في مدرسة فلسفية في الأسكندرية وخرجت لتركب العربة ذات الحصان الحنطور بعد إلقاء محاضرة فخرج النصارى من الكنيسة وأنزلوها من على عربتها وجردوها من ملابسها تماما وجروها في الطريق من هذا المكان الذي كانت عنده إلى أن دخلوا بها الكنيسة ثم أشعلوا فيها النيران وهي حية هذه الواقعة يعني تكلم فيها كثير من المؤرخين وبعض الناس عمل عليها روايات أدبية يعني رواية كبيرة جدا قلب الحدث اللي هو المؤثر فيها وبيت القصيد فيها كان هذا المشهد واضطرت بعض الكنائس تصدر توضيح كان خلاصة التوضيح ان ايه ان الفيلسوفة دي ما كانتش فيلسوفة ولا حاجة دي كانت ساحرة وهم قرروا ما دام انها بتشتغل بالسحر ان هم يعملوا فيها كده ده الرد على الموقع الرسمي لكنيسة الأنبا تكلة على هذه الواقعة في الواقع لا أدري هي لو ساحرة هل يقتضي التعامل بهذه الوحشية وبالإضاءة لا سيما هم يدعون ان ان دينهم دين محبه ودينهم ما فيهوش جهاد احنا بنقول الجهاد بتقاتل جيوش مش امراه عزلاء تجرد من ثيابها وتجر في الطريق الى غير ذلك على اي ده يدل ده مجرد مثال ايه اللي حصل في هذه الفتره جعل الوثنيين ربما يكونوا اكثر تمسكا بدينهم لاعتبارين كما ذكرنا القسوه المفرطه القسوه المفرطه في التعامل معهم والأمر الثاني عدم وجود حجة وعدم وجود برهان وإن الدين الذي يدعون للدخول فيه دين يقارب جدا الدين اللي هم فيه أو النقل كان ولا سيما وهم حديث عهد بنقل بحصول هذا النقل كانوا عارفين الجذور الفلسفية للديانة النصرانية وبالتالي الك... بعد كده الكنيسة حرمت الاشتغال بالفلسفه رغم ان دينهم دين فلسفي ليه لاغلاق الباب على الناس انها تكتشف الاصل الفلسفي لهذا الدين او لاغلاق الباب لمزيد من التعديل لان كان الباب مفتوح ان كل واحد يتفلسف ويغير في شكل الثالوث او يغير في تكوينه دي يعني دراسات فلسفية ومساجلات فلسفية مسجلة بلا شك طيب يبقى اذا اللي حصل ان التحول في الاذن العلني للدعوه لدين النصارى سنه 331 ميلاديه والتاريخ مهم عشان بس يتضح كذب من يقول ان مصر كانت يسكنها عرق واحد هذا العرق كان على دين واحد هذا هؤلاء القوم بقوا على هذا الدين فجاء ناس غرباء فأخذوا منهم البلد مع أنه لو أن ده تم بالفتح الإسلامي لا سبيل إلى التراجع عنه ولكن مش هو ده اللي تم ده اللي تم أن بداية من سنة 331 بدأت الدعوة العلنية لدين النصارى احنا بنقول ان اصلا الفتح الاسلامي 601 وايه؟ و40 بنتكلم في 300 سنه دلوقتي. طب ال 300 سنه دول كانوا ايه؟ آه تعال نشوف ان ال ال هؤلاء هذه الفترة ثبت الوثنيين ثبت كثير من الوثنيين على وثنيته للأسباب التي ذكرناها وسيأتي الفتح الإسلامي لما جه وإن عمرو رضي الله عنه وجد إيه قصة عروس النيل لسه قائمة هل ده من دين النصارى إن هم ياخدوا فتاة يلقوها في النيل وهي حية عشان الدين يد... النيل يجري لو كان ده من دين النصارى فحسبه بذلك سقوطا ولكن هذا من دين الوثنيين يبقى الوثنيين كانوا موجودين وكانوا بيظهروا شعائرهم لهذه الايه ب... بهذه الصورة كما ذكرنا فإذا كان في وثنيين يبقى إذا خلاصة الكلام إن من سنة 331 لسنة 641 نتكلم في ايه في 300 سنة تقاسمت مصر ديانتين الوثنية والنصرانية طب هل كانت النصرانية دين واحد لان اللي بيتكلم دلوقتي ارثوذكس اللي بيقولوا ان هم اصحاب الايه البلد وبي و- وزي ما هم في خصومه مع المسلمين هم في خصومه مع الانجيليين عمالين يقولوا ال- التبشير الانجيلي طائفه البروتستانت وبيحاولوا ي- يخلوا ياخدوا الناس من الكنيسه القبطيه ويدخلوهم في ال- ال- المذهب البروتستانت وبيعملوا مؤتمرات و... اذا اللي بيتكلم بيتكلم باسم ايه طائفة معينة من النصارى هل هي الطائفة دي من سنة 331 641 هي المسيطرة لا ليه في الواقع كان عندنا مذهبين كبار للنصارى مذهب أريوس ومذهب أثناسيوس مذهب أريوس رغم أن الإمبراطور لم ينصفه إلا أنه ظل موجود وظلت له كنيسة في الاسكندريه ويعني بعض المؤرخين بيقول ان ماري جرجس اللي هم بيحتفلوا باحتفال كبير جدا كان على عقيدة أريوس مش على عقيدة أثناسيوس آه، فإذا ظلت عقيدة أريوس موجودة ما ظنش هم أبدا ممكن يشرفهم إن هم ينتموا لإيه لأريوس أريوس ده رجل مسلم احنا بن- لان احنا عندنا ان اتباع الانبياء الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين هو عندهم مهرطق وضال وكافر والى اخره فما هوش من دينهم على اي حال لا ده احنا بنقول ده من ديننا ده احنا بنقول ايه هذا من ديننا فاذا ظل آه، اريوس آه، عقيده اريوس موجوده آه، في آه، مصر ال- آه، الذين اخذوا بعقيده اثناسيوس حدث عندهم انقسام مبكر جدا على يد نسطور آه نسطور هذا ي- ي- في الواقع آه، تأثرا بأريوس ولكنه لم يجرؤ ان هو ايه ي- يعمل ال- زي اللي عمله لا سيما بعد القتل والتنكيل والتشريد اللي تم لأتباع أريوس فقال كيف توصف امرأة من البشر بأنها أم الإله فامتنع من وصف مريم عليها السلام بأنها أم الإله وقال عقيدة هي أشبه بعقيدة الحلول بمعنى أن عيسى عليه السلام في عقيدة مسطور ولد غلاما بشريا مئة بالمئة ثم حل فيه الأقنوم الثاني من أقانيم الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فطبعا ده عند جمهور النصارى آه، ينسف فكرة الفداء هم عندهم كان الأساس الفلسفي اللي بناه أفلاطين إن لازم إن الخطيئة الأولى لازم لكفاء لا لا- لابد أن أن- لمن يكفرها أن يكون بلا إيه؟ بلا خطيئة وأن يكون بذ- في ذات الوقت منتمي للبشر فمن هنا جاءت فكرة الإله الإيه؟ المتجسد ولكنه لا يريد أن يعترف بأن في فترة كان هذا الجسد إنسان صرف فعلى أي هذه الكنيسة المثلثة اللي انفصلت صار في كنيسة تبع أريوس وكنيسة تبع أثناسيوس وأتباعه حصل فيها انقسام وكفروا نسطور التاريخ بيقول ان اتباع نسطور لم يكونوا قله وكانوا عددهم كبير يبقى اذا هو لما بيجي يعد اريوس مش تبعه ونسطور ايه مش تبعه نسطور مش تبعنا برضه نسطور مرت... كافر لانه بيرى ب... ب... يقول بالايه بالثالوث لكنه لا هو لا معانا ولا معاه احنا بنقول اريوس هذا على ديننا نسطور لا على ديننا ولا على دين يبقى في وثنيين في اريوس في ايه في نسطور في آه اللي هم بيقولوا بالتثليث نفتكر تاني من 331 بدأت الدعوة حصل فيها ال- ال- ال- ال- لدين النصارى ش- حصل في هذه الفقرة الفترة مع وجود ال- آ- أريوس اللي هو أصلا خارج عن حزبة ال- ال- الكلام دوت بدأ انشقاق نسطور ثم بعد ذلك حصل خلاف ضخم جدا في مجمع خلقدونية سنة 451 واختلفوا في مسألة آه، ربما قلناها قبل كده هل ال- عيسى عليه السلام باعتباره باتفاق النصارى المثلثين إله متجسد طب له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ولا طبيعتين ومشيئتين القصة الطويلة ديت فنصر بتوع الاسكندريه آه، قول ونصر بتوع روما قول وانقسمت الكنيسه الى شرقيه وايه وغربيه فجاءت الامبراطوريه الرومانيه ودول كان لهم اسامي وقتها ال- المصطلح المعاصر بيقولوا دول ارثوذكس وبيقولوا التانيين ايه كاثوليك جت الإمبراطورية الرومانية فرضت المذهب الكاثوليكي بقوة الحديد والنار رجعوا تاني النصارى إلى مضطهدين نصارى مصر اللي تمسكوا المذهب الايه الأرثوذكسي ومضطهدين ومعذبين ومشردين إلى أن جاء الفتح الإسلامي يعني الفتح الإسلامي جه والوثنيين موجودين الرومان مش عايزين منهم حاجة حتى أتباع أريوس نفسهم ما كانوش في خصومة يعني دول من الأول الإمبراطورية الرومانية مخرجاهم خارج الإيه الحسابات وكأنهم دين آخر لكن مين بقى اللي انشقوا عن الكنيسة الرومانية واعتبرت الإمبراطورية الرومانية أن ده أمر ي- ي- يعني آه، يسقط من ه- من هيبتها اللي هم الأرثوذكس ودول اللي اعتبرتهم الكنيسة انشقوا عنهم فبدأ القتال يبقى موجه لإيه؟ لدول يعني كان أتباع أريوس ممكنين والوثنيين ممكنين من دينهم والأرثوذكس غير إيه؟ غير ممكنين يقوم يجي هم دول بس اللي يقولوا ده احنا كانت البلد بلدنا والدين ديننا ازاي ازاي اذا كان هم اللي كانوا مضطهدين دونا عن كل من يسكن مصر فاذا ال- ده تقريبا آه، ال- الوضع وبالتالي عندهم في تاريخهم عصرين بيسموهم ع- الش- عصر الشهداء عصر الشهداء الاول في اثناء الصراع مع الوثنيين والعصر الثاني سموه عصر الشهداء الثاني في الصراع مع ال- ال- الكاثوليك وبعدين يقول لك انتوا بتدرسوا التاريخ طبعا مش احنا اللي كاتبين التاريخ اصلا يعني مش دي القضيه بتدرسوا التاريخ وتهملوا ابطال هذه المرحله طيب نسال سؤال التاريخ دلوقتي وطني قومي بيقول تاريخ مصر مش تاريخ ديني هل يعتبر صراع طائفتين من بلد واحده على اختلاف مذهبي في دين بمعايير القوميين مش بمعاييرنا لان بمعاييرنا الموضوع كله على بعضه ما ينفعش معايير القوميين والوطنيين هل هذه تسمى حرب بطولة ولا حرب أهلية ينبغي أن تكتب ملهاش أبطال أف... أ- أ- أطرافها ناس بيتقاتلوا في حرب أهلية فده التوصيف الحقيقي لو هم يعني عايزين يتكلموا لكن بالإضافة لكده بالإضافة لكده إن المرحلة هم ما كانوش شهداء طول عمرهم بمعنى في مرحلة من سنة 331 ل 351 ل 451 المرحلة دي كانوا هم اللي بي اللي بيقتلوا الآخرين ويعذبوهم لما كان هو الد- د- دينهم تحول إلى الدين الرسمي للإمبراطورية وما كانش حصل الانشقاق المذهبي داخل الإمبراطورية فتنقلب الإمبراطورية عليهم مرة تانية فالفترة التي دانت لهم فيها السيطرة شملت قتل وتحريق وتعذيب أكثر وحشية من اللي هم شافوه على إيد الوثنيين والتاريخ شاهد على كده فهندرس التاريخ ده والتاريخ ده ولا فقط هنزيف التاريخ تزييف فوق تزييف والله التاريخ ده ادينا بندرسه مش عايزين الحقبه الطبطيه ادي لا درسناها ال ال ال ال ال- المدارس والجامعات مش هتقدر تدرس التاريخ بكل تفاصيله احنا درسناها لا ادينا بندرسها بكل ما فيها آه، هل هم هذا يرضيهم ما اظنش ما اظنش ان هو لو التاريخ درس بال- بالكيفيه دي ما اظنش ان هم يقبلوا بتدريسه لكن عموما على اي احنا بنقول ان الفتره اللي هم سيطروا فيها كان فيها قتل والتعذيب ويعني آه، باشد انواع التعذيب وطبعا برضو كتب التاريخ آه، يعني بترصد انهيار علمي في هذه الفترة طبعا في الفترة ديت كانت الكنيسة في وجه معارضتها للعلم بصفة عامة وللطب بصفة خاصة ليه؟ قلنا قبل كده النصارى مرقص لما كتب إنجيله كان آه، ك- يعني شديد التأثر بالمعجزات التي جرت على يد عيسى عليه السلام فبالغ فيها مبالغة كبيرة بالذات الأمور المتعلقة بالطب وشفاء المرض وبعدين هو كاتب في إنجيله والأناجيل الأخرى نقلت منه أن الأمر ده مورث لأتباع عيسى عليه السلام بنفس القدرة ونفس الكفاءة وبالتالي الذهاب إلى الأطباء كفر يعني يبقى عنده اللي بيشفي بلا واسطة وبنسبة 100% ويروح للي بيجرب لو فعلا كده ما ينفعش ويمكن آه، في مؤخرا رجل امريكي الظاهر يعني مش عايش في الدنيا زي ما بيقولوا مش متابع الدنيا فيها ايه الراجل ارى ما يقولون عليه بالكتاب المقدس وامن بما فيه اللي فيه ان هو الشفاء آه، يعني الجزم مش ان تدعو الله تبارك وتعالى حتى يشفيك لا الجزم بان من امن مش بيشفي نفسه بس ويبقى عنده قدره على شفاء الايه الاخرين وبقى لو هو بيقرا القصص هيلاقي قصص عجيبه اخرى فبنته عندها سرطان ما عالجهاش قعد يصلي لغايه ما مات فبيحاكموه انا ما اعرفش بيحاكموه ليه هم يحاكموا الذين وضعوا هذا الدين وقالوا انه من عند الله في الواقع لما جيهم يردوا عليه ما قدروش يقولوا ان الكلام ده مش في الكتاب المقدس لكن قالوا ان مش كل واحد يقرا الكتاب المقدس ويعمل بيه كده من نفسه يعني مش كل ما في الكتاب المقدس من اجل العمل بيه ده كان تعليق اللي ايه اللي هم قالوه في الفتره دي في مصر كانت بتشهد آه، نوع من انواع ال- ال- آه، الرفض التام للطب والرفض التام للفلسفه طبعا احنا الفلسفه ايضا إن احنا بنرفضها ولكن هم بيدعوا الان آه، يعني ان هم يشجعوا كل العلوم ومنها الفلسفه هم للاسف انقلبوا على الفلسفه التي كانت هي مصدر دينهم وإذا أخذت في الاعتبار أن الفلسفة في هذا الوقت في هذا الوقت لم يكن العلم التجريبي انفصل عن العلم الفلسفي فكان معارضة الفلسفة والمنع منها يساوي المنع من الرياضيات والفيزياء لأن كل ده كان اسمه إيه حتى ذلك الوقت كان فلسفة وهذا و و و فإذا كان يعني تخلف في جميع يعني الجوانب آه، الدينية يعني خلاص اللي احنا عايزين نقوله بالنسبة لعلم التاريخ لا يوجد حقبة تسمى الحقبة آه، القبطية آه، لكن لو احنا بنتكلم على الأعراق اتكلمنا الاختلاف العرقي بين آه، ال- في مصر وإن كان في العرق آه، الفرعوني الخالص وفي عرق مهجن بين الفراعنة واليونانيين وفي عرق عربي في الصحاري وإن ال- النوبيين لما دخل الإسلام أسلموا كلهم ودول اللي ممكن يبقى اسمهم أصحاب البلد الأصليين آه، ال- الأعراب أسلموا كلهم آه، ال- آه، القبط أسلم معظمهم ولو ان اللي عايز يقول لا ما اسلمش معظمهم يبقى لازم يقول ان هم كانوا اقليه جدا او يبقى بيكابر على الوجه اللي ايه اللي ذكرناه من ان سكان مصر كانوا أك- اكثر بكثير جدا عبر العصور من سكان الجزيرة العربية ولا يمكن أبدا أن يكون اتغير حاجة نتيجة هجرات وإنما التغير نتيجة تحول داخلي إن أيضا لم يكن هناك دين ظاهر يسمى دين أغلبية في مصر قبل الفتح الإسلامي لأن كان عندنا الوثنية كان عندنا نصرانية أريوس وهي نصرانية الموحدين وهذه بقيت ظاهرة في العلن على الأقل إلى القرن الأخير قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا نصرانية نسطور ودي مش معدودة في أديان النصرانية ده دين آخر مستقل وليس دين الموحدين ولكنه ليس دين النصرانية عندنا الصراع الأرثوذكس الكاثوليكي اللي كان مخلي الأرثوذكس أقلية مضطهدة مشتتة في البلاد طب لما دخل الإسلام أسلم النبيون أسلم الأعراب أسلم معظم النصارى وبقي منهم على دينه من بقي فلما الإسلام أعمل قاعدة لا إكراه في الدين احنا بنحارب الإسلام الجهاد لمحاربة الجيوش وليس لإجبار الأفراد على الدخول في الإسلام اللي بقى على دينه بقي فلما بقوا على دينهم كان قلة من اليونانيين الخلص وقلة من المصريين المهجنين باليونانيين أو نحوهم اللي هم بيسموا الأقباط ولكن بطبيعة الحال كان هؤلاء الأقباط أكثر من ال ال اليونانيين أو غيرهم والتانيين معظمهم كاثوليك فصار الأرثوذكس أكبر أقلية دينية في مصر بعد الإسلام يبقى هذا كونهم بقوا أكبر أقلية نتيجة تحول الوثنيين إلى الإسلام وتحول كثير منهم أيضا إلى الإسلام لكن الوثنيين أسلموا إيه كلهم بينما النصارى أسلم معظمهم وبالتالي صاروا هم تاني أقلية لكن هل هم كانوا الأكثرية لا ما كانوش الأكثرية لأن كان في الوثنيين وكان النصارى أربع خمس أديان كل واحد كان أكثرهم اضطهادا وتشردا وعدم قدرة على التواجد وعدم قدرة على اكتساب أنصار كان هو دين الإيه؟ أرثوذكس ولم يكن قبل دخول الإسلام مصر لم يكن لهم أي فرصة ان هم يدعوا او ينتشروا او يفهموا او يفهموا الناس ايه هو دينهم وايه هو مذهبهم فدي خلاصة هذه المرحلة التاريخية وخلاصة ما كان فيها اذا الفتح الاسلامي لمصر جه خلصهم من اضطهاد خلصهم من تعذيب خلصهم من تنكيل طبعا مش ان الفتح الاسلامي زي ما البعض احيانا كان جاي مخصوص عشان يخلصهم من كده لا ده ده امر هم استفادوه يعني الاسلام ازال سلطان الرومان فلما وجد سلطان الاسلام تمتعوا بما يمنحه الاسلام للناس حتى لمن اختار ان يبقى على الكفر من الا يكره ولا يجبر على تغيير دينه ووقفت حمامات الدم اللي كانت دائرة بين الكاثوليك وبين الأرثوذكس ونحو ذلك ده خلاصة يعني تاريخ هذه المرحلة ينبغي أن نكون منه على بينة من باب التنزل في المناقشة وعدم منح الخصم فرصة أنه هو يستكثر ويستقوي بأدلة لو صحت لما كانت حجة ولا ما كانت برهان ولكن فوق هذا هي ليست صحيحة ولا قيمة لها ولا يعني ليس لها أي وزن من الناحية التاريخية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت